بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين انا هكلمكم النهارده عن حاجتين ازاي الواحد يسمع صوت ربنا وهو بيصلي وازاي الواحد يسمع صوت ربنا وهو بيقرا الانجيل لان احنا من الاول حطينا احتمال انه ممكن اكون بوهم روحي ممكن اكون بغذي دماغي بفكر واقول ربنا بيقول لكن ده مش معناه ان ربنا ما بيكلمش ربنا بيكلم ربنا عاوز يقول لي حاجات كل يوم مش كل يوم ده كل موقف بس انا مش مركز لاني مش بصلي كويس مش بقرا الانجيل كويس ومش مشغول بربنا كفايه تعالوا نشوف ازاي اصلي واسمع صوت ربنا In order to listen to God's word while praying, first of all you should pray with confidence. احنا محتاجين واحنا بنصلي حبايبي يبقى عندنا ثقة زي ما قالوا تسابونا من شوية أبويا سامعني ربنا مركز معايا ربنا بيحبني كل حاجة في حياتي حقيقية مش وهم ربنا عاوزني أعيش قديس ربنا عاوزني أعمل إرادته ربنا بيحط لي فرص خدمة كل يوم ربنا بيبعت لي رسائل عشان أتغير أنا مصدق ده ساعات بنصلي وإحنا مش مصدقين عشان كده المسيح قال كل شيء تطلبونه في الصلاة إيه؟ مؤمنين حالة الإيمان ساعات بتفارقنا في الصلاة فيبقى بنصلي لكن مش مؤمنين You need to believe while praying that there is God, He's listening, He's caring, He's your Father, He's doing the best for you, He will tell you what exactly you should do, you will know exactly His will, so if you believe, you will listen carefully. ساعات احنا ناقصنا الحته دي الثقه في ربنا دي مش دايما واضحه ان في رساله ان ربنا سمعك ان الصلاه هتغيرك تاني نقطه صلي من غير توقعات محدده لو انت بتصلي وحاطط لربنا اجابتين بس انت الحقيقه انت بتضلل نفسك لان ربنا ممكن يكون عنده اجابات كتير قوي غير اللي انت حاططهم انت ليه مصر على الاجابتين دول بالذات yes or no ساعات تبقى كده طب ما هو عنده حاجات كتير قوي فحاول وانت بتصلي ما تحصرش ربنا ما تزنقوش من فضلك سيبه يرد براحته لانه ممكن يكون وانت بتصلي متضايق في موضوع وعاوز يقول لك تعمل ايه يكون رده انا معاك ما تسمعهاش تعمل كده خلينا في المفيد حبيبي هو رده انا معاك انا معاك كده كده يعني مش هتفرق بس انا معاك بس انت مش عاوز تسمع دي انت مش عاوز تسمع دي هحكي لكم موقف حصل معايا زمان لما كنت ماسك اسره طب كنت بتأزم جدا كان عندي مشكلة في الأسرة إن في حركة انفصال كده في الأسرة الجماعية وكان أنبا موسى جاي يكلمنا والكلام ده كان في الثمانينات أول الثمانينات وأنا مستني واقف على باب الاجتماع مستني أنبا موسى يدخل عشان أقول له عاوزك في موضوع وقلقان وبتاع وأول ما جه سيدنا استنى ما تدخلش عاوزك في حاجه مهمه وبحكي له بسرعه لقيته حط ايده على كتفي قال لي انا الحقيقه مبسوط من خدمتكم جدا وكل حاجه تمام و... وانا باصص له يا سيدنا رد اعمل ايه وبعدين سابني ودخل الاجتماع وقعد يوعظ انما الحقيقه انا حسيت الموضوع انتهى من غير ما يرد وكانت مجرد التشجيع بتاعه كان هو المطلوب انا كنت مستني اجابه محدده اعمل كده ولا كده هو لا قال لي كده ولا كده قال لي الخدمه جميله وكله تمام وربنا معاك ودخل وعظ انا عاوز اقول ساعات ربنا بيعمل معانا كده sometimes God is telling us I'm just here don't worry everything will be fine you need not to know where to go just go يعني ساعات ربنا ما يقعدش يمشي على هواك انت ما تحطش لربنا براويز ضيقه كده كمان ما تستناش رؤية ما تستعجلش الرسالة يعني God is يعني not necessarily will speak in visions or يعني in tongues or يعني هتشوف رؤية ويجي لك ملاك لو شفت ملاك هتتسورق يعني فانت مش قد كده يعني فاحسن لك ما تشوفش كمان do not philosophize matters يعني ما تقعدش تلبس الامور كده اكتر من حجمها مش دي طريقه ربنا على فكره ربنا very simple فساعات في ناس بتبقى عندها kind of obsessions عارفين ال obsessions اللي هي الوسوسه فتلاقي ايه يجيب فكره من بعيد قوي يقول لك يبقى ربنا قصده ايه يعني بيلعبنا شطرنج يعني ايه اللي ربنا قصده يعني ليه من بعيد كده يعني الموضوع ابسط من كده ده ابوك يعني فالموضوع ما يحتاجش قوي انك to philosophize things يبقى try when you pray do not put specific expectations um, number tel- uh, three try to pray with humility you know اكتر ناس بيسمعوا صوت ربنا بشكل واضح او بيتساقوا بربنا حتى من غير ما يسمعوا صوته المتواضعين لما تلاقي نفسك حيران ومش سامع صوت قول له انا اسف ال- العيب عندي انا متكبر فمش سامع انا قلبي قاسي فمش عارف اسمع the stony heart the proud people they cannot listen to the word of God so if the message is not clear it does not relate you know God is not talking no sometimes he's telling you but انت مش هتعرف تسمع عشان انت قلبك حجر انت متكبر شويه انت شايف نفسك احسن من الناس انت مش راضي تعتذر انت عندك مشاكل فعشان كده صلاتك واقفه مفعولها واقف في الحته دي ف remind yourself you need badly to to have this humility while praying and through humility you can listen easily you can know exactly what God wants you to do طبعا كلكم عارفين ان مع ال humility ال humility حاجه في النص it's not you know low self esteem or high self esteem it's there is no self at all self denial you do not think of yourself you do not see yourself you are not busy with yourself it's not up or down it's not low or high it's not there فاهمين فكره انت اساسا مش واخد بالك انت فين اللي بيعيش كده عنده انكار نفس ده اللي بسهوله قوي بيسمع صوت ربنا يبقى احنا بنصلي مش بنسمع لانه غالبا في عيب في الحته دي كمان اعترف انك انت مش سامع كويس ما ت- don't jump كده into conclusion that God was telling me to do this or that please wait a minute no God I cannot listen to you please علي صوتك انا وداني تقيله انا قلبي حجر انا عندي ودان تسمع ما بتسمعش زي اليهود عشان انا قلبي مش نظيف فبرضه تبقى عندك الاعتراف ده في صلواتك المتواضع تلاقوه دايما يشكر while praising God you will receive the message of God people who love تسبحة who love praises of praising God usually they have this humble heart so while praising God they are guided by him يقول لك في آية جميلة تقول إيه آه طوبى للهاتفين آه في نور وجهك يسلكون يعني ماشيين في النور الع- الع- الشعب العارف الهتاف طوبى للشعب العارف التسبيح بنور وجهك يسلكون يعني دول ماشيين صح على طول لمجرد ان هم عايشين في تسبيحة مستمر نقطة كمان صلي حسب مشيئته You all know when you pray asking God for something bad, I don't think He will answer you because you know the answer. يعني ده لا مؤاخذة مش عارف أقولها بالإنجلش ده اسمه إيه؟ استعباط. يعني إيه؟ أنت عارف إنه بيقول لك لا ده غلط. طب أنت بتستني تسمع صوته إزاي يعني؟ ما أنت بتتكلم في نقطة غلط. بتتكلم في انتقام، بتتكلم في علاقة في الضلمة، بتتكلم يبارك لك في سرقة. م- مش ماشي الكلام يعني فاهمين ازاي؟ فانت يعني you do not wait God will tell you no in something you know quite well that it's no فطبعا هنا انت مش هتسمع لانك انت مش عاوز تسمع هتبقى زي بتاع بالعام كده بالعام كان عاوز ربنا يوافقه على الغلط اللي بيقوله لغايه ما حمار اتكلم حمار نطق عشان يقول له هو انت بتفهمش وانت بتسمعش فلما تصلي حسب مشيئته you can easily discern discern يعني تميز the voice of God you can know exactly what what is he saying because you are trying to know his will أم، ما تنشغلش بحاجة أرضية زيادة لأنه لما تفضل تزن أسافر ما سافرش أسافر ما سافرش هو بيتكلم في حاجة تاني يا ابني توب يا ابني انت بقالك مدة ما مش مصالح فلان يا حبيبي انت سايب خدمتك فانت عما you are very busy while praying just asking God for something on earth for your materialistic life and he is busy with your spiritual life and he tell, told you before that everything will be fine just focus on my spiritual aim goal قول من قلبك يا رب مش عاوز مشيئتي بل مشيئتك كل مرة تصلي عشان تسمع صوته كويس دايما قول thy will be done لتكن مشيئتك كمان صلي بتركيز ساعات يا جماعة نكون بنصلي ودماغنا مش فينا do not expect to listen to God's voice and your mind is busy with many things but no God no God in your mind just focus when you focus while praying you can easily listen فاحنا ساعات بنبقى مش في مش في روح الصلاه ما تعتبرش دي الصلاه اللي هتسمعك صوت ربنا وتقول مش بيتكلم ليه لا هو بيتكلم بس انت في, الو- في وادي تاني ساعات بتبقى عارفين ايه ساعات انا غشيم واحد يديني الموبايل بتاع امسكه بالمقلوب فلاقي الصوت مش موجود خالص هو الحقيقه بس لو عدلته هتسمع هو فساعات انت بتصلي بالمقلوب يعني دماغك مش فيك ومش مركز طب انت متوقع ايه غير كده يعني حاول تركز في المزامير في القداسات صلاة يسوع صلواتك الخاصة just focus whatever the kind of prayer you're praying just focus on each and single word you say God is listening and he is responding but you just focus نقطة كمان حاول ما تنشغلش بالانفعال زيادة هي دي الحتة بقى اللي ايه ممكن يبقى فيها شوية deceiving some people are emotionally guided so they tend while praying to get elated to get some kind of emotional you know flaring up يعني ينفعلوا كده ويهايبروا ويعتبروا كده ربنا بيتكلم not necessarily احيانا ده يكون حاجه psychological خالص وما يكونش ربنا بيقول حاجه في الوقت ده فبلاش وانت بتصلي تبقى حريص قوي على الانفعالات بزياده لا ممكن تبقى بتصلي ودماغك مركزه مفيش انفعال عالي لكن تطلع من الصلاه عارف هتعمل ايه حتى لو مفيش انفعال عالي قوي واخدين بالكم حاسبوا من حتة الإليشن دي اللي هي الإلا- ال- ال- الانفعال الزيادة انفعالات ممكن تشوش على صوت ربنا وكمان بعض الانفعالات بتبقى out of you know self boosting or feeling superior than others يعني لما الواحد بيصلي كويس ممكن شيطان التفاخر يكون دخله يكون بيغزله يبقى مبسوط من روحه وهو بيصلي بمشاعر في اللحظة دي انت مش هتسمع صوت ربنا الشيطان هو اللي سايق دلوقتي لمجرد ان انت حاسس بانك انت يا سلام لو الناس تعرف اللي انا حاسس بيه يعني فاهم انت دخلت في حتة غلط خالص انت دلوقتي مبسوط من روحك فانت طلعت بره الخط فاولويز تيك كير من الفيلينجز اللي هي مش real spiritual the spiritual feelings are always you know related to humility to praising God to feel like you are nothing uh, full of love to God and others and always related to self-denial كمان حاول تصلي وانت منفصل عن الناس شوية ساعات ربنا يتكلم بشكل أوضح وانت لوحدك وانت هادي وانت قافل على نفسك الأوضة ادخل مخدعك صلي لأبوك أبوك هيرد عليك لكن وانت بي- مع الناس قوي ممكن يكون الصوت مش واضح لأنك مشغول بالناس أكتر من مشغول بربنا كمان صلي وقول يا رب عاوزني أعمل إيه لأن ساعات بتبقى بتصلي وحاطط ربنا في مسألة محددة ربنا مش في امتحان عشان يجاوب أسئلة ربنا عاوزك أنت اللي تمشي وراه مش هو اللي يمشي وراك معلش نراجع الفكرة دي sometimes or most of the times we are trying to let God follow us but you know God wants you to follow him you had the plan and you want God to fulfill the plan, to do the steps. But you made it. انت مرتب له تبقى معانا كذا وتعمل كذا خلي بالك آه. لكن انت اللي انت اللي سايق الحقيقه انت قلبت الموازين In this case, you cannot listen to God because you are the one who made the plan. You are not supposed to do this. He is the one who will make the plan and you just follow him. فحاسب تكون مش بتسأل هو انت عاوزني اعمل ايه بالظبط حتى لو انت مرتب دماغك still قول له بص انا م- يعني على قد تفكيري لكن القرار ليك مش ليا okay اشطب على كل الخطة دي ونعيد ال design من الاول براحتك ما عنديش مشكلة أم، اتعامل بهدوء مع الابواب المغلقة يعني لما تلاقي when you see kind of closed doors don't panic please just wait and pray God I cannot see the light where is the open door what you do want me to do I cannot see it and please do not at that time judge others when you see some closed doors you may judge أبونا أخونا مراتك الدنيا الوزير please this is not you know the will of God to think of others to blame others at this minute اول ما بنلاقي ابواب مقفوله يبقى عندنا غيظ والغيظ على طول بيطلع في انه إيه مين المتهم ما كده انت دي مش حاله صلاه بوظت الصلاه لا من فضلك لما يكون الباب مقفول مش مهم مين اللي قفله مش مهم خالص بس طب اعمل ايه ببساطه okay what's next لكن حاسب تكون مليان مشاعر مش حلوة وانت بتصلي ومتوقع ربنا يرد عليك لا مش هتسمعه آه، أخيرا أقول إيه آية جميلة تقول يخرج مثل النور برك وحقق مثل الظهيرة يعني إيه kind of enlightenment there is always some light will come to your mind while praying لو مشيت على كل اللي أنا بقوله you pray in a humble way you pray asking God for his will you pray and focus while praying you know you will feel this light you may not know exactly what to do but you will get out of prayer with kind of better enlightenment شايف نور أكتر دنيا أوضح يمكن الصورة لسه مش كاملة بس أنت حاسس بارتياح وحاسس أن الصورة أوضح مرة في مرة هتوصل لها أخيرا أقول صلي وما تقلدش غيرك لأنه مش كل واحد فينا هيسمع صوت ربنا بالطريقة بتاعت زميله خالص في واحد وهو في القداس بيحس بصوت ربنا ورسائل في واحد وهو بيصلي الأجبية في واحد وهو بيعمل مطنيات في واحد وهو بيتمشى في الصحراء في واحد يقعد شهر يصلي ولسه مش سامع حاجة ومش دنيا مش واضحة في واحد بعد ما يصلي يحصل موقف الموقف يقول له سو مفيش فكرة واحدة بتقول ربنا هيكلم ازاي ما تقلدش لأن some people tend just to imitate others to try to do what others do no be yourself pl- please prayer is very personal you cannot do like others be yourself pray the way you like definitely you will pray Jesus prayer psalms of the church liturgies quiet time but again be yourself ما تحاولش تاخد شكل مش بتاعك لإلهنا كل مجد وكرم الأبد آمين